زلزال تسونامي وتحديدا قبل حدوث الزلزال بدقائق كان الشباب والبنات قاعدين على البلاج منطلقين مطبقين من ليله امبارح ما كف... ما كفاهمش معاصي بالليل كمان عايزين يوصلوا ليل بالنهار في معصيه ربنا كان في واحد واقف بيصور بكاميرا من على سطح عماره قدام البلاج قاعد يصور البنات والشباب وفرحان والكل فرحان ومنطلق لما جت اول موجه عاليه ما حدش توقع انها زلزال كله فرحان وكله تلقاها ببهجه وفي لحظات كان كل حاجه انقلبت كان موج ورا موج كل موجه اعلى من العماره كل موجه رساله غضب من ربنا كل موجه رساله انتقام من ربنا كل موجه رساله تهديد لكل عاصي من ربنا وفي خلال دقائق كان ما فيش ولا واحد على الشط ولا في عماره ولا على سطح عماره الا وجثه خامدين ولا اعوذ بالله اي واحد من الشباب دول وهم مسافرين من بلادهم سواء كانت بلاد الخليج ولا اي بلاد تانية لما كان حد يسالهم على فين يا شباب رايح على فين كان يقول له رايح اعيش حياتي رايح استمتع بحياتي ومش عارف ان هو رايح يضيع رايح ينتهي رايح يتدمر يا شباب على فين يا شباب على فين يا بنات على فين يا شباب أمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أنا عايزك تعرف وعايزك تعرفي أنا عايزكم تعرفوا يا جماعة قبل ما تمشوا في أي طريق لازم تعرفوا الأول أنتوا رايحين على فين قبل ما تاخدوا قرار هتمشوا في الطريق ده ولا في الطريق ده في حد يسيب ربنا سايبين ربنا ورايحين على فين سايبين البيت ربنا ورايحين على فين سايبين دين ربنا ورايحين على فين في حد عاقل عاقل يختار بنفسه انه يمشي في طريق اخره ضمة قبل قبر تضيق اضلاعه وتختلف اليمين في الشمال والشمال في اليمين في حد حد عاقل يسيب النظر لوجه الله وابواب الجنه المفتحه ويختار مقام على الحديد في جهنم في حد عاقل عاقل يختار انه يقف فيه الحر في خمسين الف سنه يوم القيامه ويسيب ظل عرش الله ويشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام يا شباب انا عايزكم تختاروا هدف السلسله دي انكم تختاروا انا بكلم مين انا بكلم كل واحده سابت معاصي زمان ولسه ما تابتش منها سابت بس ما تابتش بكلم كل واحد فاكر ان الالتزام مجرد ان انا صليت ركعتين ولا انا بكلم الجميع بكلم اللي بيروح ال FBI لما شاب صاحبنا راح لشاب في ال FBI راكب في عربيه مع بنت فدخل راسه فجاه كده قال له انت مش عارف ان ربنا شايفك الولد اتسرع ساب البنت وقال له والله انا تبت انا تبت بس انا اول يوم ارجع النهارده خلاص دي رساله من ربنا انا مش راجع تاني اهو ده بالظبط يا جماعه السلسله دي رساله من ربنا عشان ما نرجعش تاني رساله من ربنا عشان نفوق يا شباب انا بكلم اللي بيقول ها ها توب ها سيب لا الليله في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى معانا يا جماعه ان شاء الله نوصل لربنا سبحانه وتعالى انا بكلم مين مين اللي بيكلمكم اللي بيكلمكم واحد مش عايز لكم غير الخير مش عايز مش مش هيخدعك مش هيخدعك مش عايز اي حد يضيق عليه الامر ابدا في الدنيا او في الاخره اللي بيكلمكم فعلا هو يا جماعه اللي لما بينصحكم بتوع الدين الكرسي ده معمول عشان كلمه الحق مش معمول عشان حد يخدع الناس احنا بنكلم مين بنكلم الشباب بنكلم الشباب اللي تايه في الدنيا كلها ما بين الراب والجهز والميتال وال... ما بين البنات الجامعات وما بين القهاوي وما بين النوادي وما بين بنكلم الشباب بتوع امه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام على فين يا شباب على القهوه رايح اعمل رايح اسهر ورايح اعيش حياتي يا ابني انت تقدر تستحمل خمس ساعات نظره غضب من ربنا سبحانه وتعالى ليك وانت قاعد القعده ديت على فين يا شباب رايح على الساحل انا واصحابي رايحين نجيب المخدرات اللي هنشربها الليله انت عارف عقوبه المخدرات ايه في القانون لا في جهنم والعياذ بالله على فين يا شباب عندي ميعاد مع صاحبتي اللي بحبها وبتحبني طب انت حبيب قلبي حبيبك ربنا اللي اغلى من اي حد تغضبه ازاي على فين يا شباب على ال reality TV رايح اتفرج على تصفيات التصفيه بتاعه ال Star Academy طب وربنا ومال ربنا بال Star Academy على فين يا بنات على الكوافير اعمل شعر تسريح اتجنن الشباب وتجيب لي احسن عريس ما جابتش للبنات غير الهم والعنوسه والعياذ بالله على فين يا شباب انا رايح على النادي اعيش حياتي يا ابني حياتك لسه ما بداتش يا ليتني قدمت لحياتي حياتك في الجنه مش في النادي على فين يا شباب انا رايح على سهره عندي سهره الليله تبيع الجنه عشان سهره تبيع ربنا عشان سهره تبيع الفردوس عشان سهره على فين يا شباب على رحله هقعد اسبوع انا واصحابي وصحباتي هو الدين يسر ولا ايه مش الدين يسر مش عسر العسر انك تودي نفسك جهنم العسر انك تضايقها على نفسك في جهنم على فين يا شباب على ال Showtime اتفرج على المغني اللي بحبه انت بتحرم نفسك من متعه عظيمه في الاخره عشان بتاخدها بالحرام في الدنيا على فين على ال chatting انا رايح انا ورايا البريف سبوت الليله انا ورايا chatting الليله على الفيسبوك طب وانت بتشيت مع مين انا بشيت مع اولاد وبنات طب يا ابني لو الناس كلها ضيعت نفسها في النار تودي نفسك معاهم ليه على فين يا شباب على الماتش ده الساعه 10 الصبح لسه والماتش بالليل رايح احجز مكان تحجز مكان ايه يا ابني والصلاه هصلي على النبي عليه الصلاه والسلام طب نكلم مين طب نروح لمين طب ننجد شباب امه محمد ازاي على فين يا امهات على المطبخ اجهز السحور والفطار واغسل طب على فين يا اباء على الشغل انا يا ابني الصبح في الشغل والظهر في الشغل وبالليل في الشغل اكفي احتياجات الحياه ازاي طب نكلم مين طب مين اللي ينقذ شباب امه محمد طب مين اللي ينقذ الوضع اللي احنا وصلنا فيه يا جماعه احنا عدنا عايشين في غيبوبه يا جماعه غيبوبه غيبوبه من ولسه الاطفال اطفال بيدخلوا في الغيبوبه الطفل تلاقي كل حياته السبيستون وافلام الكرتون ورنات المحمول اتمسك من هو طفل الطفل يكبر ويبقى شاب في ثانويه عامه وبنت في ثانويه عامه والغيبوبه تزيد يقعد يذاكر وفي الدروس ليل نهار ليل نهار يرجع اخر اليوم ما هوش شايف قدامه ابوه يقول له هقطم رقبتك لو ما قعدتش على المكتب تذاكر لا فكر في صلاه ولا كلمه هو صلى ولا ما صلاش الشاب يخرج من ثانويه عامه يدخل الجامعه الغيبوبه تزيد اكتر واكتر واكتر البنت يبقى كل همها البادي والبنطلون الجينز والبرفان وفتى الاحلام الروش اللي هيجي ياخدها على الحمار الفراري والشاب كل همه العربيات واللف بيها وال PlayStation والشات على النت والمصايف والكوره والنوادي والقهاوي والراب والجاز واغاني ال metal واغاني ال hard rock والتدخين والمخدرات والمز... والمعازف كل هم الشباب في حياته كده بعد كده التخرج يجي يتخرجوا الغيبوبه تزيد اكتر واكتر تلاقي الشاب ماسك السي في بتاعته قاعد يلف على الشركات محدش بيقبله وبعد كده يروح يقعد على القهوه مستني اي حل وهو ركعتين في بيت ربنا يحلوا كل مشاكل حياته بعد كده يدخل طول الليل يسهر قدام النت يدور على واحده اجنبيه يتعرف عليها يمكن تسفره بره ولا يطلع على شرم الشيخ يغسل مواعين يمكن يتعرف على واحده يتجوزها ويسافر معاها بره شباب غيبوبه والبنات قاعده تلف على الاتيليهات تشوف فستان سواريه عشان صاحبها اللي هيتجوز النهارده لما جه في الجامعه صاحبها كذا سنه ولما جه يتجوز ما فكرش فيها وكل ما يجي فرح تشوف اسوا فستان سواريه يمكن حد المره يفكر فيها كزوجه مش يفكر فيها كاي شيء تاني غيبوبه لما يكبر الشباب ويبقوا اباء وامهات الغيبوبه تزيد اكتر تلاقي الاب قاعد مهموم مش عارف يعمل ايه البنت اللي اتجوزت دي هجوز البنت المخطوبه دي هجوزها ازاي واجيب لها عفش يشرفنا قدام جوزها ازاي والبنت اللي لسه ما تقدملهاش حد دي هتتجوز ولا لا والولد اللي اتخرج ده ومش لاقي له شغلانه والولد اللي عايز يتجوز ومش عارف اجوزه والواد اللي في ثانوي اللي مقطعني كروت محمول وما عدتش عارف اقضي طلباته وازازه الزيت وطابور العيش اعمل ايه بس لما بيجي الماتش كل ده بينتهي كل ده بيروح يفضل الراجل قاعد قدام الماتش لما يجي جون كانه بشر بالجنه ولما العشر لعيبه اللي بيلعبوا بتوع فريقه كانهم العشر المبشرين بالجنه وحارس المرمى ده حامي حمى الامه يلا يا بطل الله ينصر دينك احمي المرمى بتاعنا من طلقات الاعداء والمتفرجين اللي قاعدين يتفرجوا ده دول الانصار ولو راحوا المز... ال- ال- ال- ولو راحوا الملعب يشجعوا هناك يبقوا المهاجرين وما هوش واخد باله ان بنته وهو قاعد قدام الماتش بتقول له مع السلامه يا بابا لا بص للبنطلون اللي لابساه ولا المكياج اللي حطاه ولا المحمول اللي رن لها قبل ما تنزل ولا رايحه فين ولا هتقعد امتى واخوها طالع وهي نازله ما بصلهاش بصش وابوه ما بصش للسواد اللي تحت عينيه والسواد اللي على شفايفه ازاي يا جماعه ازاي وصلنا للمرحله دي ازاي امه محمد بقت امه عايشه في الغيبوبه دي ازاي زمان من 1400 سنه لو كنا وقفنا في المدينه المنوره وقلنا على فين يا شباب على فين يا ام سلمة انا رايح اهاجر اهاجر لله ورسوله على فين يا سلمان انا سايب الدنيا ووطني وبلدي وطالع ادور على حد يوصلني لربنا على فين يا معاذ يا ابن عفراء النبي اتشتم ابو جهل شتم رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم انا طالع في غزوه بدر عشان انتقم من ابو جهل على فين يا ابن عباس انا هلف الدنيا كلها عشان اطلب علم عشان اعلم الدنيا كلها على فين يا معاذ يا ابن جبل طالع على الشام واليمن اعلم الناس دين ربنا على فين يا مصعب طالع على المدينه المنوره عشان افتح المدينه بالدعوه الى الله قبل ما مكه تتفتح بتسع سنين على فين يا صهيب سايب شقه عمرك وفلوسك في مكه ورايح فين رايح هاجر لله ورسوله انصر دين الله على فين يا شباب الصحابه على دين ربنا على نصر دين ربنا ربنا على على فين يا خالد بن الوليد رايح افتح العالم وزلزل عروش كسرى وقيصر عشان الاسلام ينتشر في العالم وعشان انتوا بكره تطلعوا مسلمين يا يا يا شباب وصلنا لفين يا شباب انا عايز اقول لك يا بنتي عايز اقول لك يا حبيب قلبي انا احكي لك قصه حياتك احكي لك قصه حياتك اللي هتشوفها صوت وصوره لو ما صلحتش الوضع بسرعه صوت وصوره ساعه العرض على الله احكي لك قصه حياتك كلها خمسات خمسات اول خمس سنين في حياتك كنت لسه طفل صغير كل قضيه حياتك البامبرز وال وكابتن ماجد وغرندايزر والرضعه وال... كان دي كل حياتك كبرت الخمس سنين التانيين بدا الفكر يتغير بقيت عايز عايز الشوكولاته وعايز المصروف وعايز ابوك يشترك لك في النادي وعايز تلعب كوره وعايزه يجيب لك كوتش حلو وعايز تبقى لعيب حريف الخمس سنين التالتين جم بقيت عندك 15 سنه الفكر بدا يتغير بقيت عايز الحزام العريض والبنطلون الجينز وماركه التيشيرت وماركه البنطلون وبتبص للبنت وعايز تكلمها وعايز تضرب شعرك جل ويبقى منظرك كويس يلفت البنات الخمس سنين الرابعين بدا عينيك تتفتح على الدنيا بقى بدات تفكر في سهره حلوه في سجاره ملغمه في عربيه تلف بيها ابويا ليه ما طلعش نصاب زي ابو فلان يعرف يجيب لي عربيه في محمول بس رنه مش اي رنه بدات تفكر في واحده تحبها وتحبك بدا دماغك تتغير الخمس سنين اللي بعد كده بدات تدخل في الخنقه والاكتئاب والضيق والحبسه اتخنقت من المعاصي عملت كل حاجه ما عادش في حاجه ممكن تعملها وما عملتهاش بقيت بتقعد قدام الشات ولا قدام الدش ما عدتش بتسمع الاذان كنت قبل كده بتسمع الله اكبر بس ما بتنزلش الوقت ما عدتش بتسمعها اتختم على ودانك اخاف احسن يتختم على قلبك وصلت للمرحلة الخطر مرحلة انك انت ربنا هتحرمك انك تسمع كلمة الله اكبر المرحلة الخطر مرحلة الضياع ازاي ازاي يا امة محمد ازاي يا شباب وصلونا للمرحلة دي ازاي وصلوا شباب الص... شبابنا رجالتنا ان هم يبقى فكرهم محاضرة الصبح واقفة في الجامعة بعد الظهر وسهرة بالليل ازاي وصلوا البنات انها تمشي بالشميز والبنطلون الجنس في الشارع ازاي وصلونا للمرحلة ديت ازاي مقارنة ما بين عائشة وبنت من بنات الايام دي مقارنة ما بين شباب الصحابة وشباب شباب الايام دي ازاي الصوره دي اتغيرت ضحكوا علينا ازاي ازاي وصلوا الاباء ان هو يشوف بنته لابسه لبس بنات الرايات الحمراء في مكه ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما كانوش بيلبسوه ويديها فلوس ويقول لها خلاص وما يكلمهاش ازاي وصلونا ازاي تلفزيوننا ازاي بقى ده تلفزيوننا تلفزيون امه محمد ازاي بقى دي نوادي امه محمد ازاي بقى دي جماعات امه محمد ازاي يا جماعه ازاي يا شباب يا جماعه سلسله على فين يا شباب سلسله قاطره انقاذ قاطرة السلسلة دي بإذن الله مقدمة قاطرة العربية اللي في أول قاطرة طويلة لو مشينا مع بعض إن شاء الله هنكمل مع بعض لسه بإذن الله ربنا أحيانا حاجات كتير الطريق طويل يا شباب عشان الغيبوبة دي نفوق منها الطريق طويل يا شباب عشان نرجع نعكس الوضع بقى النكسة اللي حصل دي نرجع نرجع زي زمان زي الصحابة الطريق طويل سد الفجوة ما بين زمان وما بين الوقت فجوة رهيبة الطريق طويل يا شباب أنا هدفي إن ال 30 يوم اللي احنا مع بعض فيهم دول تتوب 30 مره باذن الله لربنا 30 مره مع كل حلقه تتوب لربنا مع كل حلقه تجدد التزامك كله انا بكلم مين انا بكلم من اول اللي لابسه لبس وكاشفه شعرها بطريقه كانها مش عارفه ان في نار لغايه اللي لابسه النقاب ومتكحله من تحت النقاب انا بكلم من اول الشاب اللي قاعد في العربيه قاعد يرقص جوه العربيه مع الموسيقى اللي مشغلها في مارينا لحد اللي مربي لي دقنه نايم في السرير انا بكلم مين انا بكلم الشباب اللي قدموا اعتذار رسمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتشتم قالوا له معلش يا رسول الله مشغولين الدوره الافريقيه بعدها الدوري العام بعدها تصفيات Star Academy بعدها الامتحانات بعدها المصايف والصيف ما يتعوضش قدموا اعتذار رسمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا بكلمكم كلكم يا شباب انا بكلمكم بقول لكم هدفنا الوقتي هدفنا خطير هدفنا نقله نقله خطيره انا عايز السلسله دي تبقى نقله في حياتك باذن الله نقله عظيمه في حياتك على فين يا شباب الوقت اي شاب انا على القهوه وانا على النادي وانا على الشات وانا رايح الكوافير وانا على دولابي ولا على محل هدوم اجيب اسوأ موديلات عايزين عم السلسله تخلص باذن الله على فين لا عايزين الليله على فين على اسره فقيره كفولها على فين على صاحبي رايح ادعو الى الله على فين على انا رايح المسجد اصلي جماعه على فين على رحمي اصلهم على فين على ايد امي وابويا بوسها على فين على الدنيا نغيرها على الجامعه نغيرها على امه محمد نفوقها على فين على الطاعه والدين والقران وحلقات التجويد والدروس على فين هدف السلسله ديت انك تخ... انك تعرف انك تعرف هتختار انهي طريق من الاثنين على فين الطريق ده بيودي على فين والطريق ده بيودي على فين وتختار من الوقت ايه يعني لو انا جيت وقلت لك ادي اوضه اهي الاوضه دي فيها يعني ممكن الواحد يزني فيها ولا يعوذ بالله ولكن هتطلع منها في اوضه ثانيه نار هتتحبس فيها مين اللي يوافق محدش يوافق ابدا لا يمكن حد هيوافق ابدا عشان كده يا جماعه انا عايزكم تختاروا هدف السلسله دي انك تتغير السنه اللي فاتت في رمضان ما اتغيرتش ليه رغم انك جيت وصلت ما اتغيرتش ليه ليه ايه المانع ليه ما بتتوبش ليه ما بتنطلقش لماذا لا تلتزم ايه اللي منعك كيف تتغير كل دي الاسئله دهيت اجابتها ان شاء الله في السلسله دي ازاي تنطلق الى الله هدف السلسله ديت ان كل واحد فينا يقول انا يا رب جه الوقت اللي هرجع لك فيه يا رب هدف السلسله دي انك ما تندمش ما حدش يندم لما يشوف قصور الجنه ورياض الجنه ما يندمش انه حرم نفسه منها في الدنيا هدف السلسله دهيت هدف السلسله ديت ان يحصل نقله في حياتنا يبقى 24 ساعه في حياتنا على فين يا شباب على ربنا عاوزك يا رب عاوزينك يا رب هدف السلسله دي انك تاخد قرار انك تاخد قرار اللي مش محجبه تاخد قرار اللي مش ملتزم ياخد قرار الملتزم اللي ما فيش ولا واحد التزم على ايده لغايه دلوقتي ياخد قرار المنقبه اللي نايمه في بيتها وم- وملتزمه سلبيه الاخوات على ما تفرج ياخدوا قرار امراه فرعون خدت قرار اتخلت عن لقب سيده القصر الاولى وخدت سيده الجنه الاولى مع ثلاث نساء اربع نساء كملوا في تاريخ البشريه قاتل الماء خد قرار ساب وطنه وبلده وكل حاجه وراح لربنا امراه عمران خدت قرار قدمت اغلى ما تملك لله قدمت بنتها مريم لله سبحانه وتعالى هدف السلسله رمضان مش موسم طاعه بعد كده 11 شهر نعصي ربنا نضيع حسنات شهر رمضان يا جماعه موسم ان احنا نقف مع نفسنا وناخد قرار تغيير فكر ووجهه وطموح انا عايز طموحك يتغير انا عايز كل حاجه فيك تتغير انا عايز كل حاجه في نظرتك وبصيرتك ورؤيتك وارائك وطموحك وافكارك ومنهجك ورسالتك في الحياه تتغير عايزين نتغير يا شباب السلسله دي طوق نجاه طوق نجاه باذن الله سبحانه وتعالى انا مش هسيبك انا لو اختي اختي عايزه تخرج من الباب وبره الباب حفره نار مهما قاومتني مش هسيبها مش هسيبها تضيع نفسها انا مش هسيبك لو انت مش عايز تيجي انا اللي هجيلك احنا اللي هنجيلكوا يا شباب هدف السلسله ديت ان كلنا كلنا يوم القيامه على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى كلنا مع بعض واحنا رايحين للنبي نشرب كلنا مع بعض من حوض النبي ندخل كلنا مع بعض ان شاء الله من الفردوس الاعلى نروح كلنا مع بعض ننظر لوجه الله الكريم كلنا نبقى صحبه في الجنه زي ما كنا صحبه في الطاعه في الدنيا هدف السلسله ديت هدف كبير قوي قوي يا شباب قوي والله احنا دلوقتي في قاطره قافله قافله انطلقت الى الله سبحانه وتعالى قافله لانقاذ شباب امه محمد لازم كله يشارك لازم كله يبقى معانا يعني انا دلوقتي عايز انقل لكم عايز انقل لكم قصه لما يعني قصه مبهره تبهر اي انسان قصه واحده اسمها ام كلثوم عارفين ام كلثوم مش ام كلثوم بتاعت الايام دي بتاعت جيل الغيبوبه ام كلثوم بتاعت جيل اليقظه ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط ام كلثوم دي يا شباب كانت بنت فتاه ضحت بكل حاجه عشان ربنا يا ترى ضحت ازاي وربنا اداها ايه ام كلثوم كانت بنت عقبه بن ابي معيط عقبه عقبة اللي حاول يقتل النبي وشد على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام الهدوم في صحن الكعبة والنبي وجثا لركبتيه النبي وقع وأغشي عليه عليه الصلاة والسلام ولما جه ابو بكر مسك النعل وقعد يضرب ابو بكر لغايه ما خلى وش ابو بكر وظهره كله دم وحكم بن ابي معيط اللي قعد يضرب بظهر رجليه ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايديه يرجع راس النبي عليه الصلاه والسلام لورا في صحن الكعبه عشان يموت رسول الله عقبه اللي قام جاب صلى الجزور وقام ك- حطه على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول في صحن الكعبه عليه الصلاه والسلام رسول الله في صحن الكعبه بيصلي وبيسجد لله عقبه بنته تتوب وتلتزم وتسلم بنت عقبه بن ابي معيط وعقبه ده مش عقبه ده عقبه بنته اسلمت دخل في قلبها نور الايمان بنت صغيره فتاه صغيره ممكن تكون في سن بنات ثانوي وقت ما اسلمت ممكن تكون في سن بنات اول جامعه وقت ما اسلمت وتكتم اسلامها ومش عارفه تقول ايه هتواجه مين ده بنت طاغوت من طواغيت ال- الطواغيت اللي حاربت الاسلام وتمر الايام ويجي الهجره ويهاجر الصحابه ويسيبوا مكه وتفضى عليها مكه ومش عارفه تعمل ايه ويجي بدر ابوها يتقتل في بدر عليه لعنه الله ومش عارفه تعمل ايه دخلت في سن الجواز بدا العرسان يتقدموا لها يا ام كلثوم يا ام كلثوم هتوافق على مين مش هوافق على حد ازاي انا مش عايزه اتجوز مش عايزه تتجوزي ليه مش قادره تقول مش قادره تعلن وتمر سنه اتنين تلاته اربعه يا بنات يا اللي عايزين تتجوزوا حتى لو شباب ما بيصلوش ازاي يا ام كلثوم هتعملي ايه مش عايزه مش عايزه هي مختاره ربنا سبحانه وتعالى مستنيه ما تيجي لحظه فرج يا ام كلثوم يا ام كلثوم على فين يا ام كلثوم يا ام كلثوم ده انت بنت صغيره والدنيا قدامك انت مش عايزه must live my life ولا ايه لا انا عاوزاك انت يا رب يا ام كلثوم ده انت الحياه كلها قدامك البسي اللي انت عايزاه واتكلمي مع اللي انت عايزاه وانطلقي واطلعي الرحلات اللي انت عايزاها لا انا عايزاك انت يا رب طب وبعدين وتيجي الضربه القاصمه والمفاجاه صلح الحديبيه لما النبي اتصالح مع المشركين على ان ما فيش واحد يجي مسلم ابدا الا والنبي يرده للمشركين ام كلثوم وقفت في صدمه ما عادش ينفع تستنى اكتر من كده لازم تهاجر بس هتهاجر ازاي لو اهلها عرفوا هيقتلوها وهتهاجر الطريق من مكه للمدينه الواحده ازاي ما تقدرش تقول لحد تقدرش تعلن قدام حد وامها واخواتها عماره والوليد ووطنها وبلدها والارض اللي نشأت فيها ولو راحت هناك والرسول ردها تبقى مصيبه هيذبحوا يفتحوها على طول طب وتعمل ايه بس ما عادش ينفع تاخر اكتر من كده تاخد القرار ام كلثوم وتطلع مهاجره الى الله ورسوله في حركه بطوليه ما فيش حد في التاريخ ما فيش امراه في التاريخ عملتها وتطلع مهاجره منطلقه الى المدينه ام كلثوم على فين يا ام كلثوم على ربنا على فين يا ام كلثوم على فين يا بنتي يا شابه يا صغيره اللي سبت كل حاجه عشان ربنا على فين سايبه امك ورايحه على فين رايحه على على طريق ربنا سايبه وطنك ورايحه على فين على طريق ربنا سايبه الدنيا كلها واخواتك وبلدك ورايحه على فين رايحه على طريق ربنا انا اخترتك انت يا رب انا مش هاخير بينك وبين اي شيء الا وهختارك انت يا رب انا اخترتك انت على كل شيء في حياتي يا رب انا جايالك عاوزاك انت يا رب ام كلثوم تطلع مهاجره وتوصل للمدينه واول ما توصل للمدينه تحصل الصدمه لاهل المدينه كلهم هيعملوا فيها ايه هيعملوا ايه يردوها هيقتلوها طب وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام هياخد قرار فيها ايه والصحابه قاعدين كلهم مستنيين ام كلثوم هنرجعها ازاي هنرجع اللي هنرجع اللي ضحت بكل حاجه عشان ربنا ازاي وهي واقفه مستنيه والنبي مستني والصحابه مستنيين ويصدر القرار من فوق سبع سماوات ينزل الملك سيدنا جبريل سبع سماوات بقران بصوره كامله من صور كتاب الله صوره كامله على اسم ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط صوره كامله ربنا بيقول للنبي اوعى ترجعها اوعوا ترجعوها حتى لو قامت حرب بينكم وبين مكه اتقتل فيها الاف المسلمين حتى لو سال دمكم كلكم حتى لو اتقتلتوا كلكم اوعوا ترجعوا ام كلثوم ربنا ينزل سيدنا جبريل بصوره سوره الممتحنه الممتحنه اللي هي ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط بيقول فلا ترجعوهن الى الكفار انتهت القضيه ينزل القرار السماوي في شان ام كلثوم ان دي ما ترجعش الكنز ده ما يتفرطش فيه النور اللي في قلبها ده ما يتسابش يضيع ابدا وتهاجر ام كلثوم لله ورسوله وربنا سبحانه وتعالى يقبل هجرتها ويقبلها وينزل فيها الصوره دهيت والنبي عليه الصلاه والسلام يجوزها من عبد الرحمن بن عوف من احسن الصحابه دينا ومن اغنى الصحابه جوازه ما فيش واحده تتمناها ما فيش واحده تحلم بيها جواز من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يا اختي يا بنتي في الله يا حبيب قلبي يا اخويا يا شباب يا شباب احنا مش عايزين نبقى زي ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط مش عايزين نتحدى الدنيا كلها مش عايزين نكسر كل الاعراف اللي حوالينا نكسر كل الشهوات اللي حوالينا الواحد هيتجنن هيتجنن شباب امه محمد وصلوا للدرجه دي ازاي النت الواحد ما هوش عارف يدخل على موقع اسلامي من غير ما يلاقي صور بتتحذف ويلاقي حاجات غريبه الدش ما هوش عارف يقلب على قناه اسلاميه قبل ما يجي لك 20 قناه بصور ما يعلم بها الا ربنا الشارع ما عدناش عارفين نمشي فيه ليل الخميس والكورنيش وشو لبس البنات وشكل الشباب والعربيات والاغاني والكاسيت والكره السياحيه ايه يا جماعه الارض ارض المسلمين اتملت بالضلال ده كله ليه يا جماعه يا شباب الاسلام عمرتوا الارض بالمعاصي ليه يا شباب امه محمد على فين خد بالك كل واحد له وجهه في الحياه لو انت ما انتش عارف انت رايح على فين في حد جاي عليك ملك الموت جاي عليك اوعى تغفل لازم يبقى ليك وجهه في الحياه هدف السلسله ديت ان انا اقول لك انك تختار هدفها ان الطفل لما اتولد بداوا اهله يعلموه ان نص الدرجه الثانويه العامه دي كارثه وان عقد العمل ده فرصه وان الفلوس دي هي اللي بتحرك الحياه انا جاي النهارده عشان اقول لك ان الفكر ده كله غلط انا جاي النهارده عشان اقول لك ازاي نوصل للجنه مش ازاي نوصل للفلوس في الدنيا ازاي نوصل للجنه السعاده ازاي نوصل للسعاده في ناس افتكروا ان السعاده في اللبس والمكياج والموديلات نزلت ودفعت اهلها الوفات وخست نص وزنها وهي بتجيب الموديلات اللي هي عايزاها وبعد كده ساعتين حمام كريم وساعتين حمام خيار بالزبادي على وشها وفي الاخر نزلت لقوا الناس بيبصوا على بنت تانية اتعست واتقهرت في ناس افتكرت السعاده في الفلوس جرت وراها جري الوحوش واما جت الفلوس ما لقتش نفسها سعادة. سعيده في ناس افتكرت السعاده انه يتجوز من بنت حلوه ذل نفسه لابوها واخوها وعمها وخالها وجيرانها وما اتجوزها ما لقاش نفسه سعيد انا بكلمكم عشان نعرف سكه السعاده يا جماعه على فين يا شباب على فين يا شباب سلسله هدفها ان تعرفوا انتوا رايحين على فين انكم تختاروا انكم تعرفوا طريق الطاعه هيودي على فين وطريق المعصيه هيودي على فين وتختاروا هتختاروا الطريق ده ولا لا هتختاروا ربنا ولا لا هتختاروا الدين ولا لا هتختاروا طريق رسول الله وحض رسول الله والنظر لوجه الله ولا لا هتختاروا انهي طريق من الاثنين يا شباب على فين لازم ناخد قرار لازم نتغير لازم ننقل نقله خطيره في رمضان ده اهو باذن الله سبحانه وتعالى وصلنا لاخطر فقره في البرنامج بتاعنا فقره التوصيات يا جماعه التوصيات السلسله دي سلسله محاوله لانقاذ شباب امه محمد اللي بعاد عن ربنا قال لها طب الحمد لله ده انا منقبه والحمد لله انا ملتحي لا يا حبيبي نظام الاخوه على ما كفرك دول انا بكلمهم قبل ما اكلم غير الملتزم انا بكلم اللي مش فاهم يعني ايه دين مش فاهم يعني ايه التزام انا عايزكم كلكم يا شباب تبقوا من طراز وجعلني مباركا اينما كنت تبقوا نور مصابيح ماشيه في الدنيا تبقوا شخصيات تغييريه تغيري صحباتك وتغير النادي اللي انت فيه وتغير الحته بتاعتك وتغير شلتك وتغيري انتيمتك وتغير الدفعه بتاعتك وتغير ال section بتاعك وتغير ال round بتاعك وتغير الكليه بتاعتك انا عايزكم يا جماعه تبقوا مباركين اينما كنتوا تغيروا كل وسيله مواصلات تركبوها تغيروا بلدكم تنقذوا امه محمد الرساله دي السلسله دي للجميع حتى الاباء والامهات فوقوا معانا يا جماعه ده انتوا اللي ده انتوا اللي ربطونا انتوا اللي بتاثروا علينا باقل كلمه انتوا اكتر موجهين في الامه ده ايه هاتوا اولادكم وسمعوهم عايزين يا جماعه التوصيه الليله ان كله يبعت كلاكسات عايزين نبعت كلاكسات لكل الشباب ابعتي كلاكسات لشلتك ولشلتك ابعتوا كلاكسات بالايميلات ابعتوا كلاكسات بالمزدات ابعتوا كلاكسات بالمكالمات ابعتوا كلاكسات بالزيارات عايزين كله يفوق كله ينضم لقافله انقاذ امه محمد انقاذ شباب امه محمد عايزين كله يفوق الليله كل وظيفتنا كلاكسات نعرف الناس كلها انها لازم تفوق نعرف الشباب كلها انها لازم تفوق لازم الكلام انا بقول كلام ايه انا بقول كلام الكلام ده مش هيتنفذ غير بيكم يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى كل ليله في رمضان لله عتقاء من النار لازم يبقى برنامجك الليله انك تعتق من النار لازم يبقى برنامجك الليله انك تعتق من النار لازم كل لازم ندخل بدايه حارقه بدايه محرقه عشان نهايه رمضان تبقى نهايه مشرقه لازم ننطلق الى الله يا شباب لازم يا شباب نعرف احنا رايحين على فين عارفين نبقى عارفين وجهتنا وهدفنا وطموحنا ورسالتنا في الحياه عايزين نعتق من النار يا رب اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اجعل هذه الليله ليله ليلة عتق رقابنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم ايقظ أمة حبيبك اللهم اهد أمة حبيبك اللهم أنجد أمة حبيبك اللهم يا رب انصرنا اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على أمة محمد في هداية الشباب والفتيات والرجال والنساء والأطفال اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على المجاهدين من أمة محمد في نصرة دينك في الأرض اللهم يا رب ايقظ قلوب الغافلين اللهم يا رب اهد الحائرين والتائهين اللهم يا رب ارشد الغافلين اللهم يا رب خذ بنواصينا اليك خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم يا رب اهدنا اللهم انجد امه محمد ايقظها اللهم اغثها اللهم انصرها اللهم اجعل رمضان هذا فتحا علينا جميعا تب علينا لنتوب تب علينا توبه ترضى بها عنا تب علينا توبه ترضيك يا رب يا رب لا نرد لا نرد بعد أن وقفنا على بابك افتح لنا بابك افتح قلوبنا على هداك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله